السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله تركنا هذا الرجل قاتل المئة نفس في الحلقة الماضية ولم نخرج عن الموضوع ولكني أحب, أحب أن أستكمل قصتها هل تحبون معي ها تحبوا نكمل ولا نقلب على حاجة تانية طيب لا لازم أكمل قصة الراجل ده مهمة جدا وخطيرة جدا وكلنا فيها قلنا ان الانسان يقتل مية يقتل تلات تلاف يقتل عشرة يقتل خمسة هتحن نفسه للتوبة اكيد طالما ان الله يريده طالما انه افاق قبل نزول القفل على القلب ولله في خلقه شؤون ابن القيم يقول ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون دي أسرار بقى حكم لله جل جلاله الشاهد ان الراجل لما حب يتوب قال لهم عايز اتوب فدلوه على راجل طيب راهب عابد والعباد يا جماعة يا إخواني يا أحبابي العباد بيبقى ليهم أحوال مع ربنا يعني قلت لشيخ من المشايخ مرة ادعي لنا قال لي ادعي لك بايه تدعي لنا ربنا ينجينا من الفتن هي فين يا ابني الفتن دي الدنيا حلوه وزي الفل وشايف الاخوه كلهم ملتحين والنسوان كلهم منتقبات والمساجد مليانه فين الفتن دي هم ده حال بعض العباد ان هو مش شايف اللي احنا فيه هو عايش حال مع الله فلما راجل راجل يروح يخضه يخضوا يعني يفزعوا يعني يفجأوا يعني ها يقول ها ايه اه يخضوا يقول له انا قتلت 99 الراهب العابد يقول 99 ليه ليه ايه امشي اطلع بره عشان اشوفك اول ما شافه قال له قتلت 99 قال 99 ليه توبه مين امشي امشي من هنا وطرد التاني قال في نفسه العابد لما رفض توبة الراجل ده غيرة على الله أن تنتهك محارمه بهذه البشاعة العاصي كمان له غيرة على الله ما هو أفاق وفطرته صحيت فقتله انت بقى اللي هتقف بيني وبين ربنا من الذي يحول بيني وبين الله فقتله فكمل به المئة وعايزك تستفيد درس مهم قوي من الحتة دي اللي هي اللي هو ايه انك ممكن تبقى رايح تتوب فتقع في نفس المعصية اللي انت رايح تتوب منها الراجل ده رايح يتوب من ايه من القتل عمل ايه قتل هو لا يهدم القتل قتل ممكن ومع ذلك لم ييأس عشان كده يا جماعة كتير قلت ان الاشكال الكبير في بعض العصاة ان هو في خير بس مش لاقي ايد حنينة تجره يعني انا ما كنتش اتصور ان الراجل ده بعد ما قتل 99 انه يتوب قال اريد ان اتوب برضه ما كنتش انا شخصيا براسي دي اتصور انه بعد ما قتل الراجل الطيب ده العابد برضه يقول عايز اتوب لكن زي ما قلنا بقى لله في خلقه شؤون يعني انا ما كنتش متصور الراجل التقي اللي اللي كان بيحب بنت عمه قصة أصحاب الغار لا ساعة ما قعد بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي ما كنتش أتصور إن هو يقوم لكن لله في خلقه شؤون فاوعى تقول إن فلان ده لا لا لا ده فجر ما فيش أمل لا كل المسلمين فيهم أمل وكل المسلمين ادعي لهم ان ربنا يهديهم وكل المسلمين اسال الله ان يسخر لكل عاص من ياخذ بيده الى التوبه الاحب الينا ان ربنا يرحم المسلمين ويعفو عنهم ويدخلهم الجنه مش احب الينا ان الناس تعصي الله وتدخل النار لا لا لا الاحب الينا ان الناس كلهم يطيعوا ربنا ويدخلوا ويدخلوا الجنه الشاهد ان ايه بقى إيه إيه الدافع اللي نقطة الدواء عايزين ناخد جرعة دواء دلوقتي ايه اللي ايه اللي الدواء اللي يخليني وانا في طغياني ومعاصية ابقى برضو احن الى توبة والى الرجوع الى الله قول يا عم الشيخ رجب من كان يريد
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الله الله الله يفتح عليك
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار
جميل
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله يفتح عليك شيخ رجب ما شاء الله احسنت ايها الاخوه هي مشكله الدنيا حب الدنيا وتعلق القلب بالدنيا واراده الدنيا نقطه الدواء اختر الاخره اختر الاخره دور على الاخره وانسى الدنيا واترك الدنيا ربنا جل جلاله في الآية دي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عايز دنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون بس إذا خدت الدنيا اللي أنت عايزها انسى الآخرة بقى. مفيش آخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار يبقى عشان أطلع حتة إرادة إرادة الدنيا هنقول إزاي دواها إيه لكن أنا أقصد إيه عشان أعيش حتة إن أنا وفي وأنا في ذروة نشوة المعصية أبقى برضو عايز ربنا إنك تريد آخرة هي دي قال ابن القيم عليه رحمة الله والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا بل لا يباشر المعصية إلا والحزن يخالط قلبه هو ده طلع الدنيا من قلبك دنيا وهم الدنيا وزينة الدنيا وإرادة الدنيا وأنا قلت كتير قوي والناس كلها مجربة انك الدنيا مش هتجيلك غير اما تضربها بالجزم وتشوطها وتديها ظهرك وتقبل على الاخرة تلاقي الدنيا تجري وراك طب اعمل ايه عشان اطلع الدنيا من قلبي قول يا عم الشيخ مريجي نعمل ايه
فاستقم كما
مش استقم على مزاجك استقم كما امرت استقم على مراد الله استقم زي ما قال لك بالظبط فاستقم كما امرت فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا الطغيان مجاوزه الحد يعني استقم وما تعديش الناحيه التانيه قلنا ان الدين ده زي مربع كده لو دخلت جامد هتطلع من الناحيه التانيه ولو دخلت بطيء مش هتعرف تدخل عشان كده ايه اوغ ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفقه نسمع تاني يا عم الشيخ مليكي
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى إنه بما تعملون بصير
استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ربنا مطلع ومراقب اللي انتوا بتعملوه يبقى استقم كما امرت لا هنكمل الايه دي فاستقم كما امرت انت استقم كم على مراد الله وربنا مراقبك انه بما تعملون بصير الايه دي بتفكرني ايه بتفكرني بايه بقول الله عز وجل افمن يلقى في النار خير ها ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير انه بما تعملون بصير الشاهد ايه انه بما تعملون بصير ربنا جل جل جلاله يرى اللي انتم بتعملوه وخلي بالك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الدين بين لاءين لا ولا لا تطغوا ولا تركنوا الدين بين لاءين لا تطغوا ما تزودهاش فتطلع بره ولا تركنوا ما تميلش ناحية الظلمة وتبقى معاهم فتمسكم النار لا دي ولا دي كما أمرت كمل يا شيخ محمد
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء من
فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون جزاك الله خيرا الدين بين لاين هنكمل برضه ولا تر... لا تطغوا ما تعديش الحد ولا تركنوا يعني ما بين الافراط والتفريط ما بين الغلو والتقاعس والبطالة ما ت- ما تطغاش آه، الناس كفار والناس وما تركنش لا آه، وتنافق لا دي ولا دي في الوسط يبقى عندنا الدواء ده حاجة مكون مركب من ثلاث حاجات نمرة واحد استقم ولا تطغوا ولا تركنوا استقم ازاي بانك لا تطغوا ولا تركنوا صراط ال- الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي دي طيب ازاي اقدر اقوم بالمهمه دي وانا مسكين وضعيف وانا تايه ومش قادر ومش لاقي اعمل ايه ياتيك الاستعانه تستعين بايه واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل هي ده اذا كنت عاصي ومعاصيك بتخذلك الحق نفسك وامسح معاصيك باقامه الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل قول يا شيخ محمد
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ما شاء الله ما شاء الله
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يسيب- يذهبن السيئات فاطلع حتة في الصفحة الثانية ها أعمل إيه؟ أجيبها منين؟ بالصبر هنقول تاني إن الحسنات يذهبن السيئات بس وقف ذلك ذكرى للذاكرين واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يا الله برحمتك نستغيث لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن شوف نعم ربنا علينا أمال يدلنا الدواء أهو. عصيت صلي ونتوب عليك الرجل اللي لقي رجل امرأة كان يعرفها في الجاهلية فأصاب منها قبلة فقالت مه إن الله أذهب الجاهلية وجاء بالإسلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل صليت معنا العصر قال نعم قال قم فقد غفر الله لك صلي وربنا يغفر لك انت ما بتصليش ليه صلي وبعدين واصبر اصبر بقى على الطاعة اصبر على الصلاة واصبر اصبر بقى عن المعصية زي ما قلت لك امبارح ان لم تأخذ الدواء فلا تشرب السم زي ما قلت لك امبارح في درس امبارح قلت لك اذا كانت نفسك قد عصتك في الطاعة فاعصها في المعصية هي دي واصبر اصبر على الطاعة واصبر عن المعصية فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من أهل الإحسان إن الحسنات يذهبن السيئات
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله يفتح عليك يعني الحلقة دي فيها شوية دواء خد الباكج ده على بعضه تب من الدنيا وتعلق بالآخرة استقم بأنك لا تطغوا ولا تركنوا إذا عملت سيئات صلي واصبر ربنا يجعلك من المحسنين أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله